بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية فلما علم سبحانه كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام بواجب حمده حمد نفسه عنهم لتكون النعمة أهنأ لديهم حيث أسقط به ثقل المن مش عايز منكم حاجة خالص خد بدون مقابل بدون مقابل له سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين لما تقولها في الصلاة حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الله يا سلام لو تحسها وتفهمها دي انك تفهم كلمة الملك وهو بيقول عنك حمدني عبدي كنت تفضل طول عمرك تقول ايه اه والله الحمد لله رب العالمين عشان يقول حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني عبدي سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا ان احنا مش حاسين المعاني دي في رواية اخرى للحديث اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله صدق عبدي فانا اهل لان احمد ده انت لو بتقول حاجة واحد كبير في القعدة قال صح الراجل ده صح تعمل كده صح اه فما بالك ان ربنا يقول صدق عبدي صدق عبدي شيء عجيب جدا ان فعلا احنا مش حاسين بالمعاني ديك لا اله الا الله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تعمل ايه ياه ما حدش عايز يملى ميزانه الحمد لله تملأ الميزان وأنا قلت القصة دي قبل كده أكتر من مئات المرات إن أنا في مرة من المرات ابتليت بكربة اللهم فرج كربات المسلمين فلما انفرجت الكربة قلت الحمد لله لما قلت الحمد لله حسيت لها بحلاوة عجيبة جدا حلاوة الحمد لله فقلت لنفسي الله طب أنا ليه ما اعملش لنفسي ورد كل يوم اقول فيه الحمد لله الحمد لله فاكتشفت اكتشفت فجأة ان احنا بعد الصلاة بنقول 33 مرة الحمد لله تصور انت اهو انا فوجئت بالموضوع ده اهو انت كنت تعرف الموضوع ده قبل كده اصل احنا عمالين نقولها ايه سبحان الله الحمد لله والله اكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر فين الحمد لله او بنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حملة ايه الحملة دي الحمد لله قلتها كده امتى يبقى لها طعم لما تبقى فاهم انت بتقول ايه لما تحس انت بتقولها على ايه الحمد لله 33 مرة بعد كل صلاة ده 33 كتير يا جماعة مش شوية يعني الواحد يفضل يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله تخيل بقى انك انت مع كل تحميدة بتستشعر او بتتصور او بتستحضر نعمة من نعم ربنا عليك الاولانية الحمد لله على ايه دي آه. تخيل ان انت بقى لو كنت كافر لو اتولدت الاب وام نصارى يهود ملحدين كنت هتطلع ايه كده الحمد لله والله العظيم نعمه سبحان الله العظيم في رمي الجمار وانا شايف الناس بتتدافع داخل عزه انا حسيت بالعزه الناس دول بيحاربوا على ايه بيحارب على ايه انا أنا حسيتها كده فهمي لها بيحارب على انه ينفذ الشرع هو الراجل ده كان يقدر يقعد في بيتهم بيرمي ليه يستنى زي الناس اللي بترمي الساعه 12 بالليل ولا الساعه 1 بتاع الاستغمايه دول ها شفت ناس والله كده واقفين حوالين ال- الحوض بتاع ال- الرجم آه، الصوره آه، الساعه 12 الا 5 وشله واقفه وماسكين الحصو واقفين كده خلاص لا لسه خلاص لسه الساعه 12 بالظبط خلاص ايه ده بيلعبوا استغمايه لعبه هي تهريج فرق بين ده بقى وبين اللي رايح يحارب الساعه واحده في الزوال الوقت اللي النبي نص عليه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فرق بين ده وده زي ما اقول لك كده اندفاع الناس وشايف راجل عجوز واقسم بالله واقسم بالله الذي يسمع ويرى انا في طواف الوداع طفت شوط او شوطين ورا راجل منحني تماما زي رقم ستة كده منحني تماما كده وماشي ولابس احرامه ما اعرفش كان لابس احرامه لسه ليه الظاهر مفرد ما تعرفش ايه الموضوع بقى مش موضوعنا لكن خلاصه الكلام ان انا بقيت اتامل الراجل ده يعني متحامل على نفسه كل ده ليه مش لله هي دي عزة الإسلام يا جماعة عزة الإسلام اللي احنا مش عارفينه كويس مش فاهمين يعني ايه إسلام الناس دي بقى هي اللي عارفة هو اللي حاسس النعمة دي انه مسلم انه حافظ على دينه سنين وهو يقهر انه يترك دينه فبقى دينه غالي عليه لكن احنا خدناها بالراحة وعايشينها بالراحة الناس دولك اللي بيدخل وهو شايل مراته عشان ترجم بتوع شرق اسيا جنوب شرق اسيا وبتوع الجمهوريات الروسيه لما تشوفهم هناك حرصهم دينهم غالي عليهم لانهم شافوا الشيوعيه ايه وشافوا القهر ايه وشافوا العلمنه ايه شافوا الكفر يعني ايه شافوه وحسوه انا حسيتها لما رحت امريكا ورحنا ندي محاضره في سجن من السجون في امريكا حسيت بعزه الاسلام ونعمه الاسلام ان الناس دولك اللي بيقول لك انا لا اعرف لي الها الا الدولار ها الدولار ربي والهي ومعبودي انا ده اللي انا بعبده واحد تاني ما يعرفش انا الهتي الحقيقيه زجاجه الخمر اعطيني زجاجه خمر وانا اعبدها الكلام ده انا بقول لك انا حضرته بنفسي وشفته حسيت قد ايه انت تحسها معناها ايه وقولي الحمد لله ما تقول الحمد لله ربنا بيقول لك ايه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا ابني ده انت بتعبد رب ملوش ولد ليه ملوش ولد لان اللي له ولد ده علامه احتياج الله الصمد لا يحتاج الى احد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك هو واحد ما بتتوجهش الاثنين ما بتتشتتش في اكتر من كده نعمه في ناس بتتوجه الاثنين وناس بتتوجه لثلاثه نصارى بيتوجهوا لثلاثه مشتتين قلوبهم بين ثلاثه بيحبوا ثلاثه بيعبدوا ثلاثه انت بتعبد هو واحد هو واحد الصمد الصمد سبحانه وتعالى ربنا بيقول لك إيه؟ احمد ربنا على النعمه دي انك بتعبد رب ما شتتكش ربنا دايما يقول لك آه الله خير اما يشركون شوف يع- يعني انت انت انت عقلها كده بعقلك الله العظيم الحميد المجيد الله سبحان الله العظيم اللي خلق السماوات دي والارض دي والناس دي والخلق دي الله اللي انت ما شفتوش لكن تعرفه كويس ده إلهك وإله الدنيا دي كلها تحمد ربنا إن هداك للنعمة دي ولا لأ آه إن هداك لدي إن ده ربك مش ربك الدولار ولا ربك الخمرة ولا ربك البقرة ولا ربك الجاذبية ولا ربك مش هو كده بيقولوا دلوقتي ال- ولا ربك الطبيعة ولا ربك الظروف والصدفة ربك الله مش نعمة آه نعمة نعمة عظيمة نعمة عظيمة جدا عشان كده الحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان احنا عايزين نعيش اليومين دول فعلا انا عايز اسيبكم لمدة اسبوع سبعة ايام نعيشهم مع الحمد ليل ونهار تقول الحمد لله بس الحمد لله نهين بقى مش بتاع الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله تنزل على قلبك فيوض رحمة الحمد لله تنزل على قلبك نور ونعمة وهداية الحمد لله حقيقة من جوه قلبك ساعتها تملأ الميزان عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض أو تملأان يعني الحمد تملأ الميزان وتملأ من السماء للأرض من السماء للأرض عشان كده كنت أقول لهم إن أول حاجة في الحج إنك تحمد ربنا إنه جابك هنا بعد ما قلت لكم قصة بقى الناس اللي رجعت والناس اللي ما جاتش والناس اللي بعدت والناس اللي اتطردت والله في ناس يوم سبعة ذي الحجة سبعة ذي الحجة في المدينة المنورة ركبوا الطيارة ورجعوا مصر ظروف الحق الشركة اتشمعت بالأحمر ومش عارف اسمك راح فين نزل جري يشوف ظروفه شوف بقى سبعة ذي الحجة وفي المدينة وبيستعد ان يوم 8 هيروح على على مكة عشان يطوف ويسعى رجع تاني لا لا في حاجات اكتر من كده بكتير المهم مش موضوعنا مش عايزين بقى ان ايه نلمس حد معين لكن خلاصة الكلام ان الحمد الحمد لله على ايه بقى هنلاقي 33 حاجة نقول عليهم الحمد لله هتلاقي حاجات كتير قوي قوي تقول عليها الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا من الباقيات الصالحات الحمد لله لان الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله دول الباقيات الصالحات فالحمد لله من الباقيات الصالحات افضل من الدنيا وما فيها عشان كده الحسن البصري بيقول كلمه عجيبه جدا الحسن البصري بيقول ايه بيقول ما من نعمه الا والحمد لله افضل منها ما من نعمه الا والحمد لله إيه؟ افضل منها يعني لما ربنا ينعم عليك بنعمه كلمه الحمد لله افضل من اي حاجه بقى افضل من كل حاجه بس المهم ترزق الحمد لله ما إحنا ممكن الناس بتاخد نعم كتير وينسى كلمة الحمد لله ينساها خالص تماما وتفضل مع النعمة مش مشكلة بس خد النعمة بس لكن لو خد الحمد معاها يبقى الحمد لله ايه افضل من جميع النعم قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه الحمد لله كلمة احبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه واحب ان تقال قال علي بن ابي طالب الحمد لله كلمه احبها الله لنفسه ورضيها لنفسه واحب ان تقال له ما تقول الحمد لله بقى الحمد لله رب العالمين لما رفع رجل من الركوع فقال ربنا ولك الحمد الشيخ الألباني عليه رحمة الله وبركاته بيقول إن الواو دي لها معنى عظيم جدا في وجودها بين كلمة ربنا وبعدين لك الحمد رب دي فين؟ في الرفع من الركوع انت رفعت من الركوع الامام يقول ايه سمع الله لمن حمده مش بقى اللي انت بتعملها سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي لا سمع الله مش دي سمع الله ها انت متخيل سمع الله ها ربنا سامع مين اللي هيحمده فتروح انت قايل ايه ربنا وربنا عشان ربنا دي جمله لوحدها جمله لوحدها كلمه ايه ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد الحمد على ايه هو ده معنى الواو بقى لك الحمد على انك ربنا فنعم الرب ربنا ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ساعة الراجل ما قال كده الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه لما انفتل من صلاته قال من القائل آنفا قال رجل ها أنا ذا قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ده أنا لقيت 36 ملك نازلين جري يشيلوها قال لك لأن الجملة دي 36 حرف فوكل بكل حرف ملكا يحمله عشان بتقول ربنا ايه ولك الحمد حمدا دائما طيبا باركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا هو الذكر ذكر الرفع من الركوع أنا كنت بقول لهم في أذكار الإنسان لو قعد يتفكر فيها يبقى عبد كما ينبغي مثاله ذكر النوم تخيل بقى أن ذكر النوم يخليك عبد اللي هو اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أنا مش عايز أفصل عشان ما نطولش الموضوع ها الذكر ده زي زي مثلا الذكر الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله شوف بقى لو قلت الذكر ده بمعنى وفهم وانت خارج من باب بابكو بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله تخيل انت ذكر الأكل أو الشرب انك بعد ما تاكل تقول الحمد لله الذي رزقني هذا وأطعمني بغير حول مني ولا قوة بس نفهم مشكلة كبيرة ان احنا شغالين بغبغانات بنقوله خلاص بدون فهم ووعي الشاهد قال رجل والحديث بعض العلماء ضعفه وبعض العلماء صححه وهو حسن إن شاء الله قال رجل اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك قال فأعجزت الملائكة أن يكتبوها فصعدوا إلى ربهم قالوا ربنا قال عبدك كلمة عجزنا عن كتابتها قال وهو أعلم وماذا قال عبدي قالوا قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك فقال اكتبوها كما قالها وأنا أكافئه عليها حين يلقاني أصل المعنى عالي قوي إزاي يبقى الحمد كما ينبغي لله يبقى إزاي كما يصلح يعني لله ازاي يبقى ازاي عشان كده ابن عباس يفسر لك كلمة الحمد دي تفسير عجيب جدا يقول عبد الله بن عباس الحمد لله هو الاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه يقول ايه هو الاستخذاء له استخذى يعني خجل وذل وانحط لله ابن القيم فسر يقول لك ايه فيصبح كالإناء المرضوض المكسور الذي داسته الأقوام الذي داسته الأقدام ووطئه الناس فلا صلاح له ولا سلامه إلا أن يصلحه صانعه هي دي معنى كلمة الاستخزاء إن الإنسان يبقى في الأرض خالص مش شايف نفسه ولا شايف اللي معاه ولا شايف إنه ليه ولا مكسوف يرفع عينه لفوق مكسوف يرفع وشه لربنا مكسوف الاستخزاء الاستخزاء ده هيجي من كثرة النعم وتواليها انت عارف يعني ايه ان نعم مغرقاك سبحان الملك الشاهد الاستخزاء له والاقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه يا سلام لو انت بينت لربك وانت بتقول له الحمد لله انت ابتدأتني بالنعم قبل ان اسألك صح هو انت كنت طلبت منه انه يخلقك طلبت منه الاسلام ما طلبتوش ده هو خلقك مسلم من غير ما تسأل من غير ما تطلب ده دي حاجات انا بكلمك عليها بقى في الايه في الازل لا ده وانت عايش اليومين دول في سنة 2000 و2001 و2002 و2003 اداك حاجات سبحان الله العظيم يعني يعني يعني انا انا كل واحد مننا كل واحد مننا عنده تفاصيل انا مش هقول مش عايز اقول لك تفاصيلي انا الشخصيه ها كل واحد مننا عنده تفاصيل ان ربنا اداله حاجات من غير ما يطلبها اداها له وبعد كده الانسان احس ياه دي نعمه عظيمه قوي دي طب لو ما ربنا ما ادانيش دي كنت عملت ايه انا كنت اقول لواحد حبيبي النهارده يا ابني ده انت اللي جابك للهدايه ربنا مش انت اللي جيت في ناس جت هو اللي جابهم ربنا برضو بس في ناس ربنا سبب لهم سبب قوي انه يجيبوا رغم انفه يعني من غير السبب ده ما كانش هيجي ابدا ما كانش هيجي لربنا سبحانه وتعالى ده ما سالوش ما سالش ربنا الهدايه ده هو اللي هداك من غير ما تسال وعرفك على فلان وفلان وقعدك وسمعك وفهمك وعلمك ووضبك ويوجهك وسيرك من غير ما تسأله هي دي الاعتراف بالابتداء انك تقرب على ربنا كده وتقول له لك الحمد على نعم لا اعلمها ولك الحمد على نعم علمتها ولم اشكرها ولك الحمد على نعم صرفتها عني وانا حريص عليها في حاجات كنت زمان انت هتموت عليها وهو منعك منها لو كان اداها لك ما كانش بقى وضعك النهارده ساجد بين ايديه كنت بقيت كافر لو اداها لك كنت بقيت فاجر ما كنتش بقيت عبد لله على النمط ده بقى انت محتاج تقعد تحمد ربنا احنا كل ده ولسه ما دخلناش في موضوع الحمد لسه لسه انا كنت النهارده عامل حسابي ايات الحمد عشان في ايات عجيبه جدا مثلا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين طب الحمد لله رب العالمين على ايه دي محتاجة قاعدة دي آه محتاجة قاعدة الآية اللي أنا قلتها لكم بتاعت النهاردة اللي أنا عايش فيها فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء إيه علاقة الكبرياء بالحمد محتاجين فعلا قاعدة تانية على رواقة عشان نتأمل الحمد لكن أختم مجلسنا بكلمتين جمال قوي بيقول إيه الحمد لله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره لله فإن وجوده ابتداء وجود الحمد ليس إلا فيضا من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش الحمد والثناء في كل لمحة في كل لحظة في كل خطوة تتوالى آلاء الله وتتواكب وتتجمع وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان من ثم كان الحمد لله ابتداء وكان الحمد لله ختاما قاعدة من قواعد الإسلام قال تعالى وهو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الحمد التوجه إلى الله بالحمد يمثل شعور المؤمن الذي يستجيشه مجرد ذكره لله كل ما يخطر ربنا على بالك تقول اه الحمد لله هو كده ذكر الله يستجيش الحمد على طول مجرد ما يخطر بالك يبقى الحمد لله اما رب العالمين ده موضوع مختلف رب الرب زي ما قال ابن عباس هو السيد والمصلح والمدبر والجابر والقائم السيد والمصلح والمدبر والجابر والقائم ما انتش قائم بنفسك وانما انت قائم بالله عايز نخرج النهارده بدي ان كل ما يخطر على بالك ربنا تقول الحمد لله مجرد ذكره يستجيش حمده يستجلب حمده فنعيش مع الحمد لحد ما نلتقي تاني عشان بقى نستعرض آيات القرآن في موضوع حمد ربنا إن شاء الله وقدر أسأل الله جل جلاله أن يكتبنا من الحمادين اللهم ارزقنا حمدك وشكرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحمدك كما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله